دواء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان أخذ الأسباب سعادتنا علمنا الحق الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتد واهتدى بهديه إلى يوم الدين أحبائي في الله لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن حلقة اليوم أيها الأحبة في الله تتناول الأغذية أو الأطعمة التي تتناسب مع كل إنسان موضوع قد يكون فيه آه يعني تجديد آه ما تكلمناش عنه كتير آه موضوع يمكن ناس كتير تغفل عنه هو ده اللي هنتكلم فيه النهاردة اللي يناسب كل إنسان قد لا يناسب غيره قبل ما نتكلم عن الأغذية المناسبة لكل إنسان والأطعمة المناسبة هنبدأ نقول في المقدمة بعد بسم الله الرحمن الرحيم مبشرات كلمة مبشرات كلمة من كلنا نفسنا نسمع حاجات ترفع معنوياتنا تحفز هممنا نشعر بها بالخير ونتفائل بالخير عشان نجده إن شاء الله تعالى المبشرات هذا الأسبوع هي مكالمات جات لي منكم وألحيته يمكن بعض الإخوة ألح أن نذكر هذه القصص وهذه الحكايات أنا مش هحكي الحكاية كلها ولكن هنقول من المبشرات كان أحد الإخوة هو اتصل بيا وكان يهمنا أن يكون معانا على الهواء يحكي لكم حكايته ولكن دعونا نقصها احنا أخ كان بيشتكي من نقول تزوج تأخر الحمل عند الزوجة كانت المشكلة في ضعف الحيوانات المنوية قلتها بيقول بفضل من الله ثم ببركة هذا البرنامج والوصفات اللي قلناها على الهوى يمكن ما كانش هو السائل كان هو مستمع كان جالس فسمع الوصفة اللي بنقولها العسل وغذاء الملكات وحبوب اللقاح ومعاها الجنسنج وبيقول رحت اشتريتها وخدت ملعقة صباحا ومساء وعملت الحجامة مرة في الشهر لمدة ثلاث شهور ويقول وكانت المفاجأة تحسن الحالة بشكل غير طبيعي يقول أنا كنت حاجز عشان أعمل تلقيح صناعي أو تلقيح مجهري وأطفال أنابيب ومجهز الفلوس ولكن الله سبحانه وتعالى أهداني بالحمل أن الزوجة تحمل ويقول ووفر علي هذا المال سبحان المعطي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق كل من يبحث عن الإنجاب ويبحث عن الذرية الصالحة أن يرزقه الذرية الصالحة اللهم آمين دي مبشرات في مبشرات أخرى بعض الإخوة يمكن كان بيشتكي بوجود بعض خلايا السرطانية في الدم اللي هو سرطان الدم أو اللوكيميا بيقول والله بعد ما مشيت على الحمية الغذائية نظام غذائي فقط امتنعت فيه عن المواد الحافظة ومكسبات الطعم واللون والرائحة امتنعت عن السكريات وامتنعت عن الأملاح بقيت أكل أكل طبيعي كأنه يعني بيقول جايبه كده الأكل اللي ربنا خلقه فواكه وخضروات وإذا أجرى أي عملية يقول هي السلق بعمل أي حاجة أسلقها يعني شوربة خضار يسلق الخضار لو عايز ياكل لحوم أو دجاج يقول أحرص قدر المستطاع أنها تكون كمية بسيطة جدا بيقول وتذكرت المقولة أن طعام الفقراء هو نقول دواء الأغنياء طعام الفقراء دواء الأغنياء بيقول بفضل من الله اختفت عمل التحاليل لقى ان المرض اختفى من جسمه فدي من المبشرات مش بنقول بقى دي يعني طرق علاجية صعبة عايزين نفهم ان الله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم مش هيجعل علينا العلاج صعب و... و... ولازم نشتريه ب... بعشرات الالوف كما نسمع ونرى لا العلاج قد يكون باشياء بسيطة جدا يكون المولى سبحانه وتعالى كاتب فيها الشفاء للإنسان ولكن نحسن الظن بالله لأن المولى عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء آه بعد المبشرات بنقول في حاجة اسمها آلام وآمال آلام وآمال ناس كتير بتشتكي من الألم وناس كتير بتعاني إنها عندها أمراض يمكن في زيارة خلال هذا الأسبوع لل... الم- يعني مستشفى المستشفيات لقسم العظام يعني دخلت سلمت على بعض المرضى اللي بيتألموا من المرض نتيجة إصابات وكسور وحوادث على الطرق و و- و. آه، كان التركيز مش ان اقول لهم آه، يعني انتوا الحمد لله آه، الألم اللي عندكم هيخف وكده لا انا كنت بذكرهم بنعمة من نعم المولى عز وجل ان كل واحد فيهم قلت له احكي لي حكايتك الحادثة حصلت ازاي فيقول لي عربية تريلا وانا واقف بصلح في عربيتي واقف جنبها راح جاها شط فأذكره بالنعمة أقول له والله ده حادث زي ده نجاك المولى عز وجل منه يقول لي اه بس رجلي اتكسرت اقول له لا ما تنظرش للرجل اللي اتكسرت انظر لنعم الله عليك كتير زيك مش موجودين الان لان ال- الاصابه كانت كبيره اخ اخر تاني بيقول لي انا بركب لمبه بحاول اصلح مش عارف ايه عملت نفسي كهربائي بركبها رحت واقع من على السلم قلت له طيب إيه يعني احمد الله ان الكهرباء ما جاتش فيك احمد الله انك ما اتكهربتش احمد الله ان انت بس عندك كسر والكسر ده الله هو الجبار هو اللي هيجبر لك هذا الكسر سبحانه وتعالى فبنذكر انا الكلمتين دول يمكن بقولهم لاخواني واخواتي اللي عندهم امراض وقاعدين بيتفرجوا او اللي عندهم مريض في البيت عنده مرض عضال او مشكله كبيره نقول له انظر ربنا سبحانه وتعالى اصابك في بعض جسمك ولكن نجى الكل كل جسمك الان الحمد لله معافى لو كنت مبتلى في الكبد احمد الله سبحانه وتعالى على الكليتين وعلى القلب احمد الله على الرئتين احمد الله ان دمك لسه كويس احمد الله على نعمة السمع والبصر والفؤاد العينين اللي بتشوف بيها احمد ربنا ان انت الحمد لله جهازك العصبي كويس ما فيهوش شلل وما يجي الواحد تاني نقول اه انت عندك مشكلة في القلب احمد ربنا انك معاك باقي الاجهزة وهكذا يبقى الانسان ما ينظرش للبعض الحاجة القليلة البسيطة المبتلى بيها ولكن ينظر للكل النعم العظيمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينعم علينا ويفو- ويفيق بيها علينا آه، يمكن اخر حاجة في المقدمة يمكن آه، هي لمحة طفيفة آه، ان بعض الاخوه الاسبوع اللي فات بعضهم عاتبني قال لي انت بقيت تتكلم في سياسه واحنا انا سياسه خلاص انا قلت مش هتكلم خالص في سياسه ولكن اتكلم في حاجه بنقول لمحه طفيفه احنا مرينا يمكن باحداث الاسراء والمعراج هذا الشهر شهر رجب كتير سمعنا قصص وحكايات و... وكأن الناس تسرع عن نفسها ور... ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم في السماء الأولى والثانية أنا عايز بس نطلع بخلاصة واحدة بسيطة جدا النبي عليه الصلاة والسلام ربنا اختار له هذه الرحلة بعدما ثبت على الحق بعدما الدنيا كلها وقفت ضده بعدما أوذي وبعدما ابتلي في وفاة زوجته ووفاة عمه بعدما حس ان الدنيا خلاص كل أبواب الأرض اتقفلت ففتح له المولى سبحانه وتعالى باب السماء أنا بخاطب كل واحد يا ريتنا كلنا نلجأ لله كما لجأ الرسول صلى الله عليه وسلم لجأ لله في كل وقت وحين ولكن عند الابتلاء وعندما توصد الأبواب في الأرض لابد أن احنا ننظر إلى باب لا يغلق باب ما بيتقفلش أبدا هو باب الرحمن سبحانه وتعالى مش بس أن ربنا سبحانه وتعالى هيجيبك وي وي وي ويرفع عنك لا ده يجتبيك ويصطفيك ويعلي قدرك كما فعل بنبيه صلى الله عليه وسلم قبل بقى نخش في موضوع الحلقة أغذية تناسب أو تتناسب مع كل إنسان هناخد أول اتصال نقول بسم الله الرحمن الرحيم أخونا الأستاذ محمود سلام عليكم تمام صورك ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين بالله عليك آه، اسالك سؤال بس واحد بس عن والدي آه، كان آه، رجله اتكسرت من تحت الركبه نعم وراح آه، جبسها وقعدت يجي شهر ونص متجبسه نعم تمام فلما فكنا الجبس لقيتها ورمه نعم
وما يقدرش يلمها ويفوتها زي الاول في الم شديد أيوه
قلنا لما لما كده ما يقدرش يستمر في اللم بتاعه وافرطها نعم بتألمني جامد العظم مش آه، ما بياخدش يد زي الاول نعم فايه الحل يعني؟
طب عملتوا له أشعة بعد الك... بعد ما فكيتوا الكاس اه قال لك آه، كسر لم وكل حاجه تمام الحمد لله رب العالمين حاضر أقول لك تعمل له إيه حاضر يا أبو.
ماشي بارك الله فيك الله يشفي لك والدك يا رب أختنا نجوى من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام يا دكتور اتفضلي يا آه، اختي اتمنى تكون عرفتني اتصلت بك في السنوات الفارطه اتفضلي يا اختي اتفضلي
والله احنا من المتتبعين والله بارك الله فيك دائما نتبعوك انت و- والدكتور اسامه حجازي والحقيقه يعني والله ثقتي فيك كبيره بالبزاف اتصلت بك آه، لاجل امي ان كنت آه، تتذكر نعم.
قلت لك انها عندها الكلى والله شربت يعني العشبه اللي قلت لها عليها الزعرور آه، اللي هي الزعرور في الجزائر نعم.
والحقيقه اتصلت لحد الان هي تشرب فيها الحمد والآن لله.
اتصلت الامس بالدكتور اسامه حجازي نعم الحمد لله يعني الحمد لله وبارك الله فيك وفي صحتك يعني الله والله يبارك يعني آه، ثقتنا فيك كبيرة بالبزاف وأمي دائما تتبع فيك والآن والله بعد التحاليل عملتهم الأسبوع الماضي التحاليل صعدت الكيلة شوي لحد ال 35 درجة رغم أنها كانت آه، بتشرب الأعشاب و25 درجة يعني نزلوا حتى تفرح يعني والآن صعدوا والله وأنا خايفة عليها بالبزاف يعني وصف لي الدكتور اسامه حجازي نبته آه، قال لي تشرب نبته الزعرور آه، البري اللي هو في الجزائر الزعرور الشائك نعم ولقيناها يعني صراحه بصح والله يعني ثقتي فيك كبيره بما انك زرت الجزائر حبه ولو توصف لي ولو توصف لي وصف يعني للنبته برك هل هي نبتة جبلية يعني وفي الحقيقة حابة إذا أمكن ت- أمي تشرب دائما تاكل العسل وتتبع السنة النبوية كأس كما قلت كأس ما فيه ملعقة عسل نعم.
وتشرب في الصمغ العربي لأنه قانوننا مليح للكلى والله وتتبع في ريجيمها مثل ما قالوا لها الأطباء والحمد لله يعني والحمد الحمد لله لله.
ودائما تحمد ربي على صحتها الحمد لله.
حابة إذا أمكن منك يا دكتور توصف لي هذا النبت الزعرور الشائك هل هو مفيد للكلى بنفسها أو مفيد لضغط الدم لأنه الدكتور قال لي قلت له بلي ضغطها عالي وإذا أمكن هي تاكل دائما العسل إذا أمكن يا دكتور أي أعشاب مفيدة تقوي شوي مناعتها حاضر وبارك الله فيك وفي صحتك يعني والله الله يبارك واثقين فيك.
ثقة كبيرة وبارك الله فيك جزاك الله خيرا وشفى الله الوالدة معانا أختنا الأخت جيهان من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور امير الحمد لله رب العالمين ربنا يسعدك في الدنيا والاخره جزاك الله خيرا
ربنا يسترك يا رب
اللهم أمين اللهم بقول أمين.
لحضرتك انا رجليا على طول بتورم ووجعان نعم وبعدين ما بقدرش امشي خالص عليها فده مسبب لي سمنه ومش قادره امشي رجليا وجعاني فمش قادره امشي نعم وبتورم فانا مش عارفه من ايه اخد علاج وبعد العلاج يرجع الالم تاني نعم حاضر ربنا يخليك يا رب الله يشفيك ويعافيك يا أخت يكفيك شر المرض بارك الله فيك معانا أختنا الأستاذة أمل من الجيزة السلام عليكم ربنا يكرمك يا دكتور يا رب جزاك الله خيرا على الحاجات اللي بنسمعها من حضرتك ويبارك في عمرك يا رب الله يكرمك اتفضلي يا أختي آه، دلوقتي يا دكتور انا ليا اختي عندها صداع متواصل على طول نعم فهي كانت راحت قبل كده للدكتور قال لها عندها العصب الخامس آه، تعبان والش- آه، والصداع لما بيزيد عندها الشرايين المخ بتوسع نعم فبيزيد الصداع عليها فهي دلوقتي بتاخد مهدئات كتيرة قوي وبتاخد كل براشيم الصداع برضه مفيش اي حاجه نعم آه، اديتها قبل كده زيت النعناع كنت نعم.
سمعت من حضرتك ان زيت النعناع مفيد يعني أي فانا قلت لها دهني في دماغك مهم.
آه، ما قدرتش تستحمله نعم فما فيش اي حاجه طبيعيه نجيبها لها تساعدها مع العلاج يعني حاضر وانا يا دكتور لو سمحت عندي فقرات العمود الفقري اللي من تحت مم.
بتألمني جدا لدرجه ان انا ما بقدرش اقوم من على السرير نعم او وبعد كده بتسمع في جنابي يعني بحس ان الكلى بتاثر على الكلى الكلى بتوجعني يعني من نعم كتر ما هي تعبانه جدا نعم
و- وجزاك الله خيرا على النصيحه اللي هي بتاعه القرنفل بتاعه حساسيه الانف انا نعم عملتها والله ربنا يكرمك يا رب الحمد لله جابت نتيجه نتيجة طيبة يعني اه الحمد لله الحمد لله رب الحمد لله.
العالمين جابت معايا نتيجه الحمد لله كنت ما كنتش بشم خالص والله يا دكتور الحمد لله كانت عندي ذلك حاسه فضل الشم ديت رايحه خالص يعني سبحان الله شوف ربنا حليم كريم والله اه والله يجعل لنا الشفاء في أشياء طفيفة جدا يعني الناس اه يعني بدل ما نصرف عشرات الألوف في علاج حاجة ربنا بيجعل ال... هو الرحمن الرحيم والله آه لو والله اقتنعنا فعلا من كرم ربنا علينا والله يا الله يبارك لك يا اختي عم والله ماشي يعني انا رحت لدكاتره كتير وعملت عمليات كتير في مناخيري لانها سبب تعب صدري نعم بس الحمد لله والله بفضل الله لما ابتديت اخده ال- ال- الصديد كله نزل على صدري هو تعب لي صدري فعلا لا حول ولا قوة.
ودخلت المستشفى بس نزلت كميه بلغم نعم الدكتور كان مستغرب يقول لي انت يعني يعني سأل حتى زوجي انت بتشرب سجاير نعم يعني قال لي اكيد قاعده في حد عند حد بيشرب سجاير يعني نعم نعم لكن طبعا ما فيش حاجه من دي خالص كانت بتحصل فانا انا فاهمه طبعا آه، ان هو من القرنفل بقى ابتدى ينظف ايوه نعم وده حقيقه اه الحمد لله الحمد رب العالمين لله.
جزاك الله خيرا ربنا يكرمك بارك الله ويجعله في فيك.
ميزان حسناتك يا رب اللهم امين واياكم واياكم ربنا يكرمك الله يجزيك خير ليا ابني بقى سؤال اخير ليا ابني عنده 15 سنه ايوه آه، هو حاسس ان هو ال- النمو بتاعه مش زي اصحابه يعني هو طوله مش طويل قوي ايوه و- وجسمه يعني ما عندوش عضلات زي عندهم وكده هو نعم فانا بقول له انت لسه ما, ما يعني لسه النمو بتاعك ما ما كملش يعني نعم طيب فانا مش عارفه هل هو فعلا كده ولا ولا في حاجه ممكن اديها له ت- تنا- ت- تنشط الغدد اللي عنده حاضر اقول لك حاجه ان شاء الله
ربنا يكرمك يا رب الله يبارك فيك معانا اختنا ام شيماء من القاهره السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله حضرتك وبركاته يا دكتور آه، اولا الحمد لله.
بشرة خير اللي حضرتك قلتها للاخ اللي هو اتحسنت عنده الحيوات المنويه نعم عشان انا ليا اخ متجوز بقاله سنين كتير قوي نعم وهو ما عندوش نسبه نهائي نعم فمش عارفه الاخ اللي حضرتك قلت عليه ده برده ما كانش عنده نسبه نهائي نعم.
يعني ممكن حضرتك تعيد لنا الوصفه ديت حاضر.
وإحنا- وعلى اساس ان اقول له يستعملها ربنا يرزقه بالذريه الصالحه يا رب حاضر وبعدين انا عندي انزلاق غضروفي في الفقرات القطنيه والعجزيه نعم وبعدين باخد علاج واعمل علاج طبيعي وابقى مرتاحه مجرد ان انا اطلع السلم مرتين ثلاثه ان نعم.
اصبح النهارده كده نايمه في السرير مش قادره اتحرك خالص نعم بي- يعني معناها كده ان انا ما اطلعش سلالم نهائي هي السلالم اللي بتعمل فيا كده اي نعم.
مجهود كده يعني فيها كده هل لو عملت الحجامه ايوه ل- للفقرات وللخشونه ال- الركبه وانا باخد الاسبرين اللي هو بيعمل السيوله انا خايفه اعمل حجامه عشان السيوله نعم يعني هل الاسبرين بتاع Aspocid بتاع الاطفال ده لما اكون باخد اتنين كل يوم نعم.
هل لو عملت الحجامه ده يعمل لي سيوله معرفش وانا على قد تفكيري بقى إن لا خايفة ده- ان ده يعمل لي سيوله لما لا يجي.
ده انت مش تفكيرك ده هو ده الصح ان انت تسالي وربنا يبارك في فانا حضرتك عشان خايفه ان اللي يكون السيوله صح بتاعت كده.
الاسبرين ده ان الحجامه نعم.
تضرني وتعمل سيوله وساعتها ما يبقاش حد لا عارف لا يتصرف.
تمام سؤالك يعني في محله وان شاء الله نجاوبك يا اختي وحاجه بقى بالنسبه للشعر حتى لو حضرتك تتكرم تقول لنا حاجه تشبه ال- الدهان اللي حضرتك منزله لا انا بقول والله تركيبته لا، بلا لا، والله طبعاً ما بخبي كتير.
تصدقي يا الله سبحان الملك انا بقول الوصفه على الهوى بتركيبتها وربنا هو اللي بيرزق يعني احنا هكتبها بنقول مع حضرتك اه ربنا يجازيك الله كل خير.
يكرمك انا هديك وصفه سهله النهارده من الزيوت الناس كلها تعبانه منها دي وصفه في منتهى البساطه خصوصا للي عندهم حاجتين اللي شعرهم تلاقي من قدام كده تقول لك انا شعري بيسحب الحته دي الشعر واقع أنا منها بصراحة الشعر ينزل كتير قوي اه طيب هقول لك هل وصفه السن ليه دخل نعم طبعا ولكن يعني نديكي وصفه سهله الى جانب الزيوت يعني هقول الاثنين ان شاء ان الله شاء الله شكرا يا دكتور الله يبارك في حضرتك السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته معانا اختنا امه الله من الاسكندريه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يبارك لك يا رب الله يكرمك آه، طبعا احنا ثقتنا في ربنا وسمة في حضرتك كبيرة والله الله يرضى عنك الله يكرمك انا بقول بالنسبة لمنتج التخسيس انا نعم.
طلبته بس انا عايزة استفسر من حضرتك نعم هل ده لازم رجيم معاه حاضر وبعدين آه، عايزة اعرف ينزل من كام كيلو في الشهر من كام لكام حاضر وجزاك الله خير واياكم السلام عليكم الله يبارك في حضرتك عليكم السلام وبركاته طبعا الأسئلة جت فاجئتنا بسرعة ولكن أنا بقول حقكم إن اللي قاعد يتفرج ما بنحبش إن يبقى ال- الدكتور قاعد يتكلم في اتجاه واحد بس ما نعرفش أنتوا بتبقوا محتاجين والله كتير جدا بستفيد من الأسئلة اللي بتقولوها إن بروح أبحث في الإجابات وأصحح بعض المفاهيم والأخطاء اللي كانت موجودة آه، سواء عند بعض الناس أو عندي أنا شخصيا ولكن آه، يعني أسئلتكم في منتهى الأهمية هنيجي نشوف أغذية تتناسب مع كل إنسان ليه أنا بقول موضوع الحلقة كده يمكن برضو أختنا الله يبارك لها آه، أمة الله من الإسكندرية يعني بتقول هل ينفع ان انا اخد بس الوصفة اللي انت وصفتها بدون رجيم كلمة رجيم هي كلمة اسمها نظام يعني معنى النظام نظام يعني ايه الواحد ياكل بنظام ينام بنظام يتحرك بنظام حياته تبقى منظمة ما تبقاش حياة الواحد يعني سايبها كده وده بيسموه علماء التربية التخطيط في كل شيء الواحد يخطط هياكل ايه يعني الست وهي نازله من البيت رايحه السوق تشتري هي عامله خطه الخطه دي هتشتري ايه هتطبخ النهارده مثلا باميه فبتحدد الكميه اللي هتجيبها وهتحدد هجيب معاها طماطم قد ايه وبتحدد هي المخ عامل خطه للاكل هي الصوره النهائيه ان الطبق هيبقى فيه باميه ورز النهارده ولكن الخطه اللي هي رسمها هتجيب رز وهتشتري شعريه وهتعمل كذا وهتجيب كذا دي خطوات عشان توصل للنهايه للأكلة اللي قدامها احنا بنقول اللي بيعمل خطة عشان قوامه يبقى كويس عشان وزنه ينزل يبقى الطبق اللي في النهاية هو الوزن اللي احنا عايزينه لكن ايه الخطوات زي ما بنجيب في البامية بامية وبصل ومعرفش بقى بتجيبوا طماطم و التخسيس كده يعني حاجة تساعد انها تسد النفس حاجة تساعد على زيادة الحرق بعض التمرينات عشان المناطق ان كتير من الناس يكلموني يقول لي والله انا بخس يا دكتور بس عمال اخس من كتافي ومن فوق ومن تحت عمال ازيد كرش و... ورجلين وارداف طيب العكس واحد يقول لا انا بقى بدات اخس بس وشي اللي بيخس وحالتي بقى بعض الناس يقول لك انا خسيت بس رجليا رفعت و... ومن فوق كرشي زي ما هو وصدري زي ما هو طيب هنا بقى لازم اعمل خطه للتخسيس فبنقول النظام الغذائي لكل إنسان يعني يعني عايز أضع مفهوم إن الأكل اللي يناسب الطفل ما يناسبش البالغ والأكل اللي يناسب الشاب اللي هو في يعني في بداية نموه وحيوية وجري وحركة ما يناسبش يعني أكله لابد يتناسب مع سنه ومع مجهوده ما ينفعش ده يبقى نفس الغذاء اللي ياخده الجد اللي قاعد في البيت على المعاش ومشواره بس الوحيد للمسجد والرجوع من الماء ما جيش اكله نفس الاكل اللي باكله الشاب الصغير نفس الشيء الام اللي قاعده بترضع ولا الام اللي حامل ولا الام اللي بتاخد بالها من اربع خمس اولاد وبيت وطالعه نازله وبتشتري وبتروح النظام الغذائي يختلف عن الام اللي يعني خلاص الحمد لله اسرتها اكتملت خلفت اتنين ثلاثه والولاد كبروا سنها بقى كل مرحله بيناسبها اكل معين يمكن النهاردة أنا بقول الكلام ده أنا بدي مقدمة إن بعد كده في كل حلقة هنتكلم إيه الطعام اللي يناسب البالغين الطعام اللي يناسب سن الوقار عند المرأة الطعام اللي يناسب الشاب الرياضي وخصوصا الرياضات كل واحد له نظام غذائي طب إيه الطعام اللي يناسب واحد عنده انزلاق غضروفي واحد هيقول هو الأكل ليه علاقة بالانزلاق الغضروفي أقول له آه ده في حاجة كمان أشد انت عارف الدواء اللي انت بتاخده في حاجة اسمها تعارض ما بين الاكل والدواء يعني ممكن تاخد دواء معين هذا الدواء الاكل اللي بتاكله يبطل عمل الدواء يعني هضرب مثال بسيط جدا ويمكن ده مش موضوع بس هقول مثال بسيط واحد بياخد مسكنات ولو اكل معاه حاجة فيها شطة يتأثر واحد بياخد مسكنات وبياكل حاجة فيها دهون يعني مقليات ومحمرات وتورتات المسكنات ما تشتغلش معاه تخيلوا تخيلوا مجرد كلت أكلة تبطل عمل الدواء اه ده احنا هنكلمكم الموضوع ده موضوع كبير ولكن لابد يبقى عندنا وعي ان في البيت كانوا زمان اللي عنده مريض في البيت يعملوا له اكل خاص للمريض يقول لك لا ده احنا عاملين له ارنب وعاملين له شوربه خضار والاكل مش عارف ايه دلوقتي يمكن في بعض البيوت نظرا للحاله الاقتصاديه يقول لك احنا يعني كلنا بناكل زي بعض الصغير زي الكبير ممكن من الحاجات اللي بتخلينا ننزعج والله ننزعج اما نجد طفل في مرحلة نمو نجده بياكل اكل لا يتناسب معاه محتاج كمية بروتين سواء بروتين حيواني او نباتي يعني احنا مش عايزين نقول ايه لحوم واسماك وكده لا هو محتاج كمية خضروات وفواكه محتاج عصاير محتاج مية بعسل محتاج ياكل الفواكه الجافة زي التمر والتين والزبيب محتاج ياكل قراصيا محتاج الله ايه الحاجات دي الحاجات دي محتاجه لبناء الجسم لذلك انا يمكن النهارده هنتوقف نقول بس كل مرحله سنيه لها غذاء خاص وكل مرحله سنيه اذا اعترضتها بعض المشاكل لها غذاء خاص ويمكن اختنا اللي كلمتنا من الجزائر نقول كل مريض له نظام غذائي خاص هنطلع فاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله انتظرونا
أوسكار تيجي شوب دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودع للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سلام أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال ألترا سلام كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سلام من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي أي منتج عشبي لابد أنه يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% ألترا سلام أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سلام بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سلام مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سلام إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سلام تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس ألترا سلام نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سلام مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن ألترا سلام طبيعي وآمن وفعال ألترا سلام كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سلام المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سلام مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف آلام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسا وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرس التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
بسم الله الرحمن الرحيم عدنا مع أسئلتكم وإن شاء الله نسأل الله أن يجري آه، يعني الحق على لساني ويجري ما ينفعكم آه، اللهم أمين آه، السؤال الأول ورد من أخونا الأستاذ محمود بيقول الوالد عنده كسر آه، تحت الركبة يعني في عظمة الساق آه، جبس الساق بعد ما فك الجبس لقى فيه ورم ولقى ألم شديد وما بيقدرش يتني الركبة آه، بيقول يعني كان السؤال اللي اتسأله هل عمل أشعة شاف الكسر أخباره إيه قال آه الدكتور قال له التئم الحمد لله هنا بنقول دور العلاج الطبيعي لابد انه يبدأ الآن يعني ينبغي ان احنا بعد الكسور نلجأ مباشرة طبعا بنقول بإرشاد الدكتور اللي هو طبيب العظام بيحول الحالة آه، لدكتور العلاج الطبيعي علشان يبدأ يحرك ويبدأ يدي وسائل ان مش عايزين مسكنات كتير زي ما احنا عارفين ربنا سبحانه وتعالى هو جابر الكسر جابر الكسر يعني ايه ما ربنا هو الجبار يعني ايه جبار يعني بيجبر لنا كسرنا سواء كسر يعني عضوي اللي احنا بيحصل في العظام او كسر معنوي الناس اللي يقول لك انا اتكسرت انا نفسيتي تعبت انا هو ربنا اللي بيجبر كسرنا سبحانه وتعالى فلما بنحط الجبس المريض في كبيرة او جبس لفترة معينة آه، عدم التحريك بيخلي المفصل يحصل فيه آه، نقول تيبس ممكن يحصل العضلة تقصر شوية الدورة الدموية ما بتبقاش متحركة زي ما احنا بتتحرك وماشيين اما واحد راكن رجله لمدة شهر ونص مدة شهرين لغاية ما يفكوا الجبس بيبقى محتاجة تاخد وقت عشان ترجع تاني العضلة لقوتها والمفصل لمرونته والدورة الدموية لنشاطها يبقى لابد يا أخ محمود تعرض الوالد على دكتور علاج طبيعي وإن شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه أختنا نجوى من الجزائر ربنا يشفي لها والدتها بتقول الأم ربنا أكرمها وشفيت بعد ما خدت بعض الأعشاب ولكن بدأت الإنزيمات تتغير شوية واتصلت بالدكتور أسامة ربنا يبارك فيه ويحفظه آه، وصف لها الزعرور اللي هو آه، الشوكي أو شوك الزعرور وبتقول هل ده يعتبر آه، يعني مفيد طبعا بقول لك ده يعني الدكتور أسامة من العلماء نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وأن يبارك في علمه وصف لك العلاج الأمثل إن هو فعلا الزعرور الشوكي آه، موجود وده يمكن يعني الكلمة اللي بعتب عليها إنه بيطلع عندنا كده آه، في البلد شيطاني مفيش حاجة اسمها شيطاني ده بيطلع رباني من رحمة الله بينا يطلع لنا نباتات أكتر أهمية من اللي احنا بنزرعها ليه هو الرحمن الرحيم يعني افضل شيء نجده في ال- في الملوخيه لما نيجي نزرع ملوخيه هي الرجله فوائد الرجله 10 اضعاف فوائد الملوخيه يعني لما نشوف فوائدها ليه لان الله لما نيجي نشوف مثلا آه، في البرسيم يطلع لنا الشاكوريا اللي هو الهندباء البري فوائد الشاكوريا او السريس 10 20 ضعف من فوائد البرسيم لانها طلعت بيد مين بيد الله عز وجل ملناش داخل مفيش واحد بيروح يزرع كده يقول انا عايز اطلع شكوريا وواحد تاني يزرع يقول عايز اطلع رجله لا دي دي كلها زراعات ربانيه الله الذي يزرعها فاوعى تقولي بس طالعه كده عندنا لا مفيده جدا بتقول هل ممكن تاثر على الضغط لا دي مفيده للضغط ولكن النظام الغذائي احنا بنتكلم مش عايزين بقى لا ملح ولا ناخد دسم ولا ناكل مقلي ومحمر ويا ريت تتابعي بالتحاليل يعني انا ابقى سعيد اما كل آه، يعني آه، بنت مريضه او بنت مريض او ابن مريض يبقى حريص على والده ووالدته زي ما انت حريصه يا اخت نجوى آه، اهتمي بيها بالتحاليل علشان كل ما الحاله نجدها بتتحسن يا ريت تبقي على اتصال دايما آه، مع الدكتور اسامه او معايا في التليفون وبفضل الله عز وجل ربنا يكرمك ويقر عينك بشفاء امك شفاء عاجل غير اجل وجميع مرضى المسلمين آه، بتقول العسل وهي ماشيه بالسنه وقول لها اسلم شيء ان هي بتاخد العسل وكده هناخد اتصال ونرجع لسؤال اختنا جيهان معانا اختنا ام عبد الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا دكتور ازيك يا دكتور امين الحمد لله رب العالمين ربنا يجعلك في احسن حال يا رب الله يبارك فيك ويحفظك لو سمحت حضرتك انا مع زوجي عنده سكر وضغط نعم عنده سكر وضغط ايوه ومن حوالي سنتين كده جاله نزيف على المخ اه
و- ودلوقتي رحنا عملنا اشعه رنين آه، بيقول لك طلع فيها دموع على المخ ايوه طب مش عارفه حركة حضرتك هل طب إيه الحركة معنى فيها الدموع على المخ مشكلة؟
يا دكتور نعم نفسي اعرف بس ايه معنى الدموع على المخ والاعراض دي ببقى طيب.
نرفزه جامد على طول من اقل حاجه نرفزه انا هقول لحضرتك طب- وطي وطي التلفزيون واسمعيني ان انا عايز اقول سؤال لك حضرتك في سؤال تاني بس هقوله لحضرتك طب قبل السؤال ده ماشي حاضر هل حاضر.
حركته فيها مشكلة الحركة عند الزوج فيها مشكلة
يا دكتور طارق دكتور امين ايوه بقول لك لو- وط اسمعيني ب- بقول لحضرتك معايا بنت عندها 18 سنه طيب هي بشرتها سمراء ايوه بس عندنا في العبور طبعا في شمس جامده قوي ايوه لما مشيت آه، وشها اسمر بطريقه يعني كل اللي شافها بيلاحظ عليها جنب ايديها ووشها نعم الله يرضى عليك كنت عايزه لها بس حاجه ليها حاضر جزاك الله كل خير واياكم واياكم اختنا الاستاذة ايمان من الجيزة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا دكتور ايوه أنا عندي 19 سنة و... وجسمي ضعيف جدا ومش بتخن نعم وعملت تحاليل وطلع ما عنديش أنيميا ومفيش أي حاجة نعم ورحت كشفت عند الدكتور قال لي في أميبا وعالجتها وعملت تحاليل برضو بعديها و... وأنا يعني في أولى كلية وجسمي ضعيف جدا حاضر وزنك كم كيلو يا اختنا 40 40 مم.
وطولك وطولي كام آه، طولي 160 160 طيب هقول لك تعملي ايه نزود الوزن شويه ان شاء الله خلاص ماشي يا دكتور ربنا يحفظك معانا اختنا هند من اكتوبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله رب العالمين الحمد لله، ازي حضرتك يا دكتور بس أنا كان عندي عندي مرض الروماتويد روماتويد عندي- وجالي سكر وجالي ضغط تمام؟
سكر وضغط اه أنا عندي 40 سنة عندك 40 سنه الدكتور اللي أنا بتعالج معاه عند الروماتويد دون آه، كنت عملت قبل كده حم- عمليتين حقن المجهري آه، الصوت بس شويه انا مش سامع نعم؟
علي صوتك بقول لحضرتك أنا عندي عندي الروماتويد وعندي ال- عندي السكر وعندي ضغط اه وعندك 40 سنه عندي 40 سنة ونفسي أجيب طفل نعم تمام الدكتور اللي انا بتعالج معاه باخد علاج اللي هو اسمه Arthfree وحاجه اسمها Salazopyrin نعم والدكتور بيقول لي ان الادويه دي اصلا بتاثر على موضوع ال- الحمل والحاجات دي ايوه و- وكمان المرض نفسه بيأثر برضه فانا عملت قبل كده عمليتين حقن مجهري بس نعم.
للاسف ما ربنا ما ارادش يعني نعم فانا مش عارفه اعمل ايه صراحه أ- أ- أ- اعمل ايه في الموضوع ده يعني فاستاذن حضرتك بس لو تديني الرقم بتاع حضرتك هتعامل مع مع حضرتك بالتليفون ما وكمان تقفليش لو تقدر ت- تقول لي إيه، اعمل ايه طيب ما تقفليش هتاخدي التليفون من الكنترول هيدوها لك ربنا يجازيهم خير معانا اخونا الاستاذ مصطفى السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا دكتور امير الحمد لله رب العالمين اسال الله ان يبارك فيك وان يديم عليك الصحه والعافيه وانت كذلك يا مصطفى اللهم امين اللهم آه، اسمح لي بسؤال تفضل انا آه، انا والدتي ع- كنا عايزين آه، عايزين آه، ل- آه، وصفه ل- لنقص الوزن حضرتك ايوه نعم وزنها زياده هي
الوزن
حاضر تفضل يا مصطفى طيب وصفة لنقص الوزن المصطفى نقولها له ان شاء الله معانا اتصال تاني
فشاكل وجهي بيرن الجرس اختنا ام احمد من الجيزة السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله ازيك يا دكتور الحمد لله رب العالمين ربنا يجازيك خير يا رب على كل اللي بتقوله واياكم واياكم ربنا يجازيك خير لو اتفضل سمحت يا دكتور انا عندي التهابات في المفاصل وجعلي رجلي قوي ما نعم.
بقدرش امشي وحاسه كده بسخونيه في في كفه رجلي الاثنين على طول كده في سخونيه على طول وما بقدرش امشي خالص ولا بقدر اقوم واجي انزل من على السرير الصبح ما بقدرش احط رجلي في الارض الكعب بيوجع هي هي كفه رجلي بالمفاصل كلها تعباني مش نعم.
قادره امشي ولا قادره اقوم ولا اعمل اي حاجه خالص دلوقتي حللتي بقت ركبتي بتوجعني برضو حللتي حمض البوليك ما حللتش والله يا دكتور انا النهارده تقريبا هروح لدكتور عظام آه، هيطلب مني تحاليل وهعملها بس انا الله.
عايزه اعشاب عشان انا تعبت من ال- الدواء.
من العلاج والمسكنات والحاجات دي يا دكتور اخد نعم.
المسكن على زي ما مفعوله بيروح ما أيوة.
ال- الالم والتعب بيرجع لي تاني نعم.
وانا تعبت تعبت قوي من المسكنات والحاجات دي نعم ربنا يشفيك ويعافيك ربي يخليك يا دكتور والله والله انا احنا عايزه طب بقول لحضرتك ايه اتفضلي ال ال ال الكريم اللي حضرتك بتعلن عنه نعم.
آه، اسمه آه، ج- جوندس آه، ايه Joint Flex ايوه دوت يعني آه، مسكن ولا علاج آه، فعال اكيد يعني بيعالج التهابات المفاصل النهائي نعم هو مضاد للالتهاب ومسكن ولكن احنا عايزين نعرف السبب اللي عندك ولذلك انا قلت لك حللتي اه لا ليه بقى حل النهارده ان شاء الله اه احنا عايزين نعالج السبب جنبا الى جنب مع العرض يعني مش هبقى قاعد مغمض عيني كده واقول ايه انا اللي عندي ده طب ممكن اللي عندك دي حاجه بسيطه تتظبط بالاكل ان شاء الله نقول لك عليها ربنا حاضر يجازيك خير يا دكتور الله يشفيك ويعافيك يا رب انا تعبت خالص من المسكنات ولا يا دكتور والله انا حاسس بيكوا يعني المرضى آه، المسكنات وتتعب المعده وده يمكن احنا اللي بنحاول نعمله ان احنا نعمل دواء يكون امن ما ياثرش على المعده ما ياكلش في جدار الامعاء ما ياكلش في جدار الاثنى عشر هو ده ده الطب الامن ان احنا ندور على حاجه تكون امنه مش نعالج حاجه ونتعب حاجه تانية طيب معانا اختنا الاستاذه مياده من الاسكندريه السلام عليكم عليكم السلام اتفضلي يا استاذه آه، لو سمحت عايزة أعرف آه، آه، وصفة ل- لتطوير الرموش أو آه،
وصفة لتطويل الرموش سهلة أيوة
ومعلش عايزة أعرف آه، آه، وصفة لألم العظام و- وخشونة الركبة حاضر
ماشي شكرا ربنا يبارك فيك جزاك الله خيرا ماشي مع السلامة
الله يكرمك شكرا بارك الله فيك طيب نجاوب بقى بسرعة أنا أستأذن كده أخواننا نقول نجاوب لأحسن الوقت كت... يعني ده همنا والأسئلة كتيرة بنقول أختنا جيهان من القاهرة بتقول عند الرجل فيها تورم وألم وبتسبب يعني عدم الحركة أدى لسمنة نتيجة إن ما بتحركش في آلام شديدة بتقول إيه العلاج زي ما يمكن قلت لأختنا آه، من أم أحمد بقول لها هل عملنا تحاليل هل شخصنا ألام المفاصل دي حاجات كتيرة جدا يعني في منها الخشونة اللي بتيجي نتيجة السن أو زيادة الوزن ممكن تكون حاجات ألام روماتيزمية ممكن تكون أمراض مناعية ممكن يكون حمى روماتيزمية أسباب كتيرة فعايزين نعرف السبب لو كان السبب مجرد خشونة والخشونة دي عملت ورم في الرجل نتيجة التهاب في الغشاء السينوفي اللي بيحيط بالمفصل طب دي علاجها هيكون سهل بسيط ليه هنعمل تمرينات تقوية للعضلات المحيطة بالمفصل بنعمل دهان بزيت زيتون وزيت نعناع وزيت قرنفل ونقطتين آه، من آه، آه، نقول برضو خل التفاح لو يضاف عليهم او نجيب ال- الكريم اللي احنا بنعملينه ممكن نلبس آه، رباط ضغط او ركبه وعمل آه، نقول تقويه او رفع الرجلين على حاجه عاليه اثناء الجلوس واثناء آه، النوم ويمكن دي حاجه الواحد يعني شافها في الخارج الناس مهتمين بيها كتير اكتر مننا فبنقول هو موضوع استخدام الجاذبية الأرضية عشان نقلل من آه، احتشاء المفاصل أو الأوعية الدموية بالدم فبنقول دي كلها ممكن تساعد أما بقى ما احنا لو عندنا ألام شديدة ودي نصيحة لكل عندهم مشاكل في المفاصل يا ريت تقللوا من الأكل كما وكيفا الكيف يعني ايه هنقلل شويه من اللحوم السمينه هنمنع اللحمه الضاني جلد الفراخ نسلخها قبل ما نسلقها الكلام اللي بقوله وبكرره يا ريت كلنا مع الوقت نردد نفس المعاني ان بفرح كده لما الاقي ناس يقولوا والله احنا استفدنا من البرنامج انك ايه علمتنا ازاي نشيل جلد الفرخه قبل ما تتسلق علشان جلدها والسمنه اللي بتطلع منها علمتنا ان بلاش الحلويات وغيرنا في نمط غذائنا آه، ان بدانا ناكل فواكه اكتر ما ناكل حلويات يعني اخ من الاخوه يمكن اتصل الاسبوع ده بيقول لي انا كنت ما اقدرش يوم يعدي لما اكل بسبوسه او كنافه او لازم اجيب تورته جاتوه ما اقدرش امشي من غير يعني زوجته لو ما فيش في البيت حاجه خالص كانت تعمل له طبق مهلبيه او رز بلبن ما ما- ازاي بدون حلويات بيقول والله من بعد الفرجه على البرنامج بيقول بقيت خلاص الفاكهه بيقول وان كانت نفسي بتحن احيانا للحلويات بس بقيت اكل حته صغيره زي ما قلت لنا ان كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات حته كده بسيطه دي تكفينا جدا ولذلك بنقول احنا مش بنمنع منع تحريم يعني بنحرم الاكل لا حاشا ولا حاشا وكلا ما نقدرش نحرم ما احل الله ولكن نقول تبقى كميه تتناسب مع الصحه ومع الحركه ومع الاداء اختنا الاستاذه امل من الجيزه بتقول الاخت عندها صداع متواصل كشفت الدكتور قال لها انت عندك التهاب في العصب الخامس ما بيزيد الصداع بيحصل تورم في شرايين المخ يعني بتتسع تاخد مهدئات والصداع بيستمر بتعاني مشكلة كبيرة جدا يمكن انا وصفت لها زيت النعناع بتقول بس ما بتطقوش نقول لها أسلم حاجة عمل الحجامة على اليافوخ ده لمصداقا لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليافوخ من الشقيقة يبقى احتجم على الراس في حته اسمها اليافوخ واليافوخ احنا عارفين لو احنا جينا بصبعنا كده عند شحمه الاذن وعملنا الصباع كده منتصف الراس هنا هي دي منطقه اليافوخ اللي الاحتجام عليها مفيده او نعمل تدليك لفروه الراس طول ما احنا قاعدين نعمل دواير او نحرك ايدينا او نعمل او نمسك الشعر نشده كده حاجه بسيطه طبعا انا مش عارف اشد حاجه ولكن ان شاء الله ربنا اللي عندهم يشدوا بقى دي بتحسن جدا جدا الحالة الدورة الدموية في الدماغ اختنا امل بتقول وانا يعني شوف وهي بدت اختها عن نفسها فانا بقول لك الله يشفيكي انت واختك وده يمكن ده الشعور لو عند كل الناس يا اخت امل والله الدنيا تصلح ليه ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه انت بالرغم انك تعبانه الم في الفقرات القطنيه العجوزيه في الظهر والألم بيسمع ناحية الكليتين ولكن لما جيتي تشتكي بديتي أختك على نفسك نقول لك الله يجمعكم دايما على الخير والطاعة ويصرف عنكم الشيطان ويصرف عنكم كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين اللهم آمين بتقول عندي ألم في الفقرات القطنية نقول لك برضو زي ما قلنا لأختك الحجامة ممكن الحجامة تفيدك ولكن ممكن تقوي عضلات الظهر أحيانا محتاجة تلبسي حزام لو الألم شديد جدا موضوع طلوع ونزول السلم نقلل منه قدر المستطاع ونحاول ندهم بعض الزيوت المفيدة زي زيت الزيتون وزيت النعناع وزيت القرنفل بنسب متساوية بفضل الله لها تأثير قوي ولكن التدليك يكون من أسفل لأعلى يعني أمسك الظهر من تحت وأنا طالع لفوق ما اعملش العكس ليه أنا بعمل التدليك في اتجاه القلب هو ده الصح علشان ندفع الدم تجاه القلب بتقول عندي الابن برضه 15 سنة حاسس ان نموه قليل عايزة حاجة تنشط الغدد اهم شيء ينشط الغدد او الغدة المسؤولة عن هرمون النمو هو النوم المبكر كلام ايه لان هرمون النمو ما بينشطش غير بالليل اثناء النوم الولاد دلوقتي اللي بيقعدوا يسهروا خصوصا الاجازات بدأت والليهم قاعدين قدام شاشة التلفزيون واللي قاعد قدام الكمبيوتر واللي قاعد يلعب واللي عامل دورة كورة في عز الفجر نقول الكلام ده غلط ربنا بيقول وجعلنا الليل لباس لازم تناموا فيه هو ده الراحة ربنا كان يباهي بالصحابة يقول تتجافى جنوبهم عن المضاجع انهم هيقوموا يصلوا مش قاعدين يضيعوا الليل امام التلفاز وامام الكمبيوتر وامام الموبايلات لا دي اهم حاجة طب ايه ممكن من الاطعمة اللي تخلي الهرمون النموي يزيد عندنا ثلاث مكسرات يرفعوا ايه المكسرات اللوز عين الجمل الكاجو الثلاثه دول لو تاخدوا طب حاجه رخيصه ماشي الميه بعسل ماء بعسل النحل صباحا ومساء ايه ثاني ممكن ننشط الغدد نقول البصل والثوم المشوي طبعا او المسلوق عشان ما يعملش انتفاخات وممكن بفضل الله بعض الحبوب المفيده في كده زي عندنا الصنيبر مفيد جدا للنمو وايضا الرز الكامل اللي هو الرز اللي مش متبيض ده بيزود النمو او ناخد جنين القمح لو ضفناه على الزبادي بفضل الله بيحسن النمو اختنا ام شيماء من القاهره بتقول الوصفه المبشرات اللي قلتها لنا هي عندها اخوها يعني عنده تاخر في الانجاب وتقول بس ما فيش حيوانات منويه خالص يا ريت تقول لنا الوصفه تاني هقول لك الوصفه هي ريت كل اللي عندهم تاخر يكتبوها عشان تتنزل رحمات المولى عز وجل اولا اول شيء في الوصفه الدعاء والابتهال والرجاء والدعاء ان احنا ندعي ربنا ان يرزقنا ان ربنا يهب من يشاء اناث ويهب من يشاء ذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء كلها يشاء يشاء كلها مشيئه الله طب مشيئه يعني ايه يعني احنا نبتهل لمن بيده المشيئه سبحانه وتعالى نقول له يا رب ادينا خزائنك مليانه احنا غلابه عايزين عيال يا رب يا رب يا رب ونبدا ندعي والدعاء للاخ على ظهر الغيب يعني اخوه يدعي له واخته تدعي له والدته تدعي له وانت تدعي له كل الناس يدعوا له الدعاء والله لو تعرف فايدته السنه مش هيفتر عن الدعاء احنا عمالين نقول اهو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا فتح له ابواب السماوات ويريه ملكوت السماء والارض يريه الملكوت ويؤم الانبياء في المسجد الاقصى يبقى امام للانبياء بفضل ايه فضل الدعاء فضل الرجوع فضل الاخبات فضل الرحمه فاحنا عايزين ندعي ده بدايه نمره اتنين الوصفه بقى واحد كيلو عسل 25 جرام طلع نخيل 10 جرام جينسنج 10 جرام حبوب لقاح 5 جرام غذاء ملكات يتضافوا على بعض على كيلو العسل بس يتقلبوا بمعلقه خشب ويتاخد ملعقه صباحا ومساء ويعمل حجامة على أسفل الظهر مرة في الشهر لمدة ثلاثة أشهر متتالية طبعا مع اليقين فأن هذه وسيلة وأن الرازق والرزاق هو الله عز وجل أختنا بتقول بقى عندي انزلاق ظروف فقرات القطنية العجوزية وتزيد مع طلوع السلالم هل الحجامة مفيدة للركبة بالرغم ان هي بتاخد اسبرين أطفال أقول لك نعم مفيدة اعملي الحجامة وتوكلي على الله ومعاها بقى نعمل انقاص وزن ونقوي عضلات الظهر ونعمل علاج طبيعي بفضل الله نتحسن تقول عايزه حاجه للشعر حاجه الشعر النهارده الجديده خالص اللي انا يعني لسه جايبها من مرجع امبارح بنجيب موزه موزه وتتهرس وتحط معاها زيت اللوز الحلو اربع معالق مع الموزه ويدهن بيهم فروه الراس مره يوميا ويتساب على الراس لمده 15 دقيقه بعدين نشطه في الدماغ بزيت الزيتون وزيت بنشطه في الدماغ مش بالماء الدافئ ومعاه الشامبو دي الحاجة الجديدة اما ايه بقى زيت كنوز بقى عبارة عن ايه اكتبه زيت جرجير زيت زيتون زيت املج زيت بونج ومعانا زيت النخاع خمس انواع من الزيوت بنسب متساوية بنستخدمها زي ما قلنا يا اما حمام يا اما بعد الغسيل استخدم كدهان كمية بسيطة اختنا امه الله من اسكندريه بتقول جربت منتج التخسيس اللي انت بتعلن عنه بتقول لي هل لابد من الرجيم معاه اقول لك طبعا لابد اوعى حد يضحك عليكم ويقول لكم خدوا ده وكلوا اللي انتوا على الكلام ده غلط غلط غلط ولازم اعمل تمارين دي عشان اخلي الجسم ياخد الشكل الجيد يبقى تمرينات نظام غذائي كما وكيفا يعني بلاش اكل اكلات كبيره ودسمه وبلاش بقى البسبوسه والكنافه والقشطه والمفتقه والرز المعمر والمحشي اللي احط على وشه معلقه زبده الكلام ده كله لا خلينا ناكل اكل صحي بفضل الله نستفيد ام عبد الله بتقول الزوج عنده سكر وضغطه من حوالي سنتين حصل له نزيف على المخ وقالوا بعد الاشعه في ضمور على المخ طبعا بنقول بتقول لي يعني ايه ضمور في المخ نقول لبعض الخلايا كانت ليها حجم معين بدات تضمر انا كنت بسال اختنا وما كانتش سامعاني بقول لها يا ام عبد الله هل الحركه اتاثرت عند الزوج ولا لا ان ربنا من رحمته ممكن واحد يحصل عنده نزيف ولكن الحركة ترجع ما يبقاش عنده يعني ربنا يعزنا وإياكم من الشلل وبيبدأ يتحرك فبنقول تعمل يعمل علاج طبيعي وبيعمل معاها الحجامة طول البنت عندها 18 سنة والبشرة سمرة هنقول لك الوصفة بسرعة بودرة اليقطين مع زيت القرع زيت اللوز الحلو وزيت جنين القمح وزيت الزيتون نعملهم كريم ندهنها مرتين وعدم التعرض لأشعة الشمس إيمان من الجيزة بتقول 11 سنة 19 سنة الجسم ضعيف ومفيش أنيميا والأميبا عالجتها هناخد إيه التمر اللي هو العجوة معاها الحلبة ومعاها الزبدة وعلى نار هادية ونضيف لهم لبن ونعملهم كورات ونغطيها بالسمسم تتاكل بعد الأكل من 3 ل 5 في اليوم في ثلاث أسئلة فاضلين أخونا الأستاذ طارق بيقول لي يا ريت تختم دلوقتي هنجاوبكم إن شاء الله سؤال أختنا هند وأخونا مصطفى وأم أحمد من الجيزة وأختنا ميادة من اسكندرية هجاوبهم الآن يعني مش همشي من الاستوديو غير لما ننزلوا على الشريط أمامكم يعني معلش الوقت احنا ملتزمين بيه عشان عندنا برامج أخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وسد الدين عن المدينين اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأبدان Oscar TV Shop دائما تزف لكم البشرى بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح Joint Flex إعجاز العلم الحديث Joint Flex كريم بيعالج خشونة الغضاريف ألام المفاصل الانزلاق الغضروفي عرق النسل وداعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري وداعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام Joint Flex كريم بيعالج مرض النقرة التهابات المفاصل ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم Joint Flex انتصار الطب البديل ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات لا هو مسكن للآلام الشديدة Joint Flex مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة JF كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري مع Joint Flex وداعا لآلام العظام نهائيا ليس مسكنا للآلام فقط بل هو علاج سريع وآمن وفعال Joint Flex يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل Joint Flex 40 عاما من الخبرة لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة Joint Flex للكبار والصغار Joint Flex آمن وفعال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار تي في شوب دائما نقبل التحدي دائما معكم لأفضل قوام وصحة أفضل بشرى لكل الناس ودعا للدهون الزائدة التي تؤثر على الصحة تأثيرا سلبيا إليكم كورس التخسيس للعالم والدكتور أمير صالح ألترا سليم أي عشب يستخدم في إنقاص الوزن لازم يبقى طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كبسولات طبيعية 100% ومشروب ألترا سليم من أنقى الأعشاب في العالم لحرق الدهون والتخسيس الآلي أي منتج عشبي لابد من يخضع لأبحاث علمية ودراسات مستفيضة خاصة في إنقاص الوزن عشان نوصل لنتائج آمنة 100% ألترا سليم أعشاب وكبسولات كورس كامل للتخسيس إنقاص الوزن مهم للكبار والصغار ألترا سليم بيساهم في عودة الثقة للنفس وبيعالج الاكتئاب والقلق وبيساهم في علاج التوتر ألترا سليم مهم جدا للمرأة الحامل ألترا سليم إنقاص الوزن مهم جدا بعد الولادة هتخسي يعني هتخسي لأنه ألترا سليم تراكم الدهون في مناطق معينة في الجسم بتعطل إفراز الأنسولين من البنكرياس ألترا سليم نتائج مبهرة حقيقة انتصرت على الخيال ناس كتير بتحاول تخس لكن بتجد صعوبة في التحكم في الشهية دول بيحتاجوا ألترا سليم مرضى كتير مفتاح علاجهم هو إنقاص الوزن ألترا سليم طبيعي وآمن وفعال ألترا سليم كورس تخسيس يساعدك على نقصان الوزن إنه ألترا سليم المنتج الذي طال انتظاره تخسيس يعني تخسيس زائد تخسيس يساوي ألترا سليم مشروب زائد كبسولات فقط 159 جنيه زائد مصاريف الشحن حقيقة وليست خيال المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية اتصل نصلك أينما كنت 011 خمس اتنينات 156 011 خمس خمسات 437 أو 25 25 55 44 ومن المغرب تليفون رقم 052 22 042 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك
الطب سلام وأمان بالطب تعيش الأبدان والطب دعاء وشفاء بالطب يزيد الإيمان بالطب يزيد الإيمان أرض الأسباب سعادتنا علمنا الحق الرحمن وطبيب الأمة أفهمنا أن يحيا فينا القرآن أن يحيا فينا القرآن
أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى مفاجأة القرن وبعد طول انتظار زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أظهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين علاج لتقصف الشعر علاج لتساقط الشعر علاج للشعر التالف زيت كنوز بنقدمه للمرأة مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية زيت كنوز من الزيوت الطبيعية يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر الحفاظ على الشعر علاج الشعر التالف لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر وبيعالج تساقط الشعر تلف الشعر تجعد الشعر وضعف الشعر أنا بشكرك على زيت كنوز أنا الله جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله بسم الله ما شاء الله مع كنوز شعرك دايما أجمل زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني اللهم صل على النبي ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله الله يبارك لك بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك Oscar TV Shop دائما لها السبق المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبقة الفريدة من نوعه الذي طال انتظاره وجه القمر Moon Face الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة البشرة زي ورق الورد محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد وجه القمر بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد لإزالة الهالات السوداء تحت العين إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة ومفيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة وجه القمر انا الحقيقه عايز اشكرك على الكريم بتاع وجه القمر جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقه استعمله وجاب نتيجه كويسه جدا معاه انا جبت ابوه تانية ليا انا شخصيا برضو علشان يعني انا راجل كبير شويه في السن فقلت ايه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده يعني الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك وجه القمر عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه حل لي كل كل مشاكل البشره الهالات السوداء راحت خالص كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد الله يبارك في عمرك الحمد لله وزال الشوائب انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس واستخدمت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا بس الحمد لله وجه القمر مون فيس نعدك ببشرة كملمس الأطفال اتصل لنصلك أينما كنت تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5 2 156 وجه القمر